Jivara man, Jivara man, Jivara man, Jivara man. أهل الخبر في الراديوهات وفي الكنائس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراج بارمان وتمد حبل الدردشة والتعليقات جبارمان جبارمان جبارمان جبارمان آخر خبر في الراديوهات في الكنائس والشوارع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراطي كرمان ترجع حبل الدردشة والتعليقات مات المناضل يا المثال بنت خضار على الرجال مات المناضل يا المثال بنت خضار على الرجال مات البطل فوق مدفعه جوه الغابات كشتني طالب مصرعه من سكات مات البطل فوق مدفعه جوه الغابات كشتني طالب مصرعه من سكات لا تبطليني فالقعوا ولا اعلانات كبار مان كبار مان كبار مان كبار مان
وفي الحواري وعلى القهاوي وعلى المراقي فرمان فتح حبل دردشة والتعليقات ما رأيكم جمعت كات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يمين ومولعين الدبايات يا محفظين يا ملمعين يا جمسنات ما رأيكم ده معزكم يا أمريكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يمين ومولعين الدبايات يا محفلطين يا ملمعين يا جمسنات ما رأيكم ده معزكم يا انتكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يمين ومولعين الدبايات يا محفلطين يا ملمعين يا جمسنات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات ما رأيكم ده معزكم جبارمات لا طنطنا ولا شنشنا ولا إعلامات إعلامات
مباركة جبارمات جبارمات جبارمات جبارمات أيها الكلام الجواري الحواري والبراء
والتعليقات
عيني عالج سعد الأضا من غير رفاه تودعه عيني علي عيني علي يطلع آنينه للقضاء يزعق ولا من يسمعه عيني علي عيني علي عيني عالج سعد الأضا من غير رفاه تودعه عيني علي عيني علي يطلع آنينه للقضاء يزعق ولا من يسمعه عيني علي عيني علي آه عيني عليك ساعة الأضاء عيني عليك ساعة الأضاء عيني عليك ساعة الأضاء عيني عيني عليك ساعة الأضاء من غير رفاهات والدعوة عيني علي عيني علي يطلع علينا للقضا يزعق يزعق يزعق ولا من يسمع عيني علي عيني علي يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا عيني علي يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى عيني علي يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا عيني علي يمكن ضحك او ابتسم او ارتعش او انتشر عيني علي يمكن لفظ اخر نفس كلمة وداع يمكن لفظ اخر نفس كلمة وداع لك الجياع يمكن وصية للي حاطين القضية بالصراع صور كتير ملو الخيال وقلب مليون احتمال لكن اكيد اكيد اكيد ولا جدال كبار معدود رجال
كبار مات.
كبار كبار مات.
كبار مات.
كبار مات.
كبار مات.
كبار مات.
كبار مات.
أهل الخبر من أهل الوعد.
الوعد.
الكنائس.
الكنائس.
الجوارح.
الجوارح.
والشوارع. والحياة والبراء كبار مات. وتمجى حمل ترتشى والتعليقات يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين وراك مفضلين ومحرومين يا مكلتلين وجهين وراك يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين وراك يا شغالين
ومحرومين يا مكلتلين يا وجهين شغالين رجلين
وراك وراك خلاص خلاص ملكوش خلاص خلاص خلاص ملكوش خلاص غير من الأنابل والرصاص ده منطق العصر السعيد عصر السلوك الأمريكان ده منطق العصر السعيد عصر السلوك والأمريكان الكلمة للنار والحديد والعدل أخرس أو جبان الكلمة للنار والحديد والعدل أخرس أو جبان صرخة كبارة يا عبيد صرخة كبارة يا عبيد في أي موطن أو مكان مفيش بديل مفيش ممات مفيش بديل مفيش ممات تجاهدوا جيش الخلاص تقولوا عن العالم خلاص. تجاهدوا جيش الخلاص تقول عن العالم خلاص يا كائد بالخلاص تقول عن العالم خلاص
فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين اللي ماتوا بالمعارك فرحانين واللي حضر واللي شارك فرحانين اللي ماتوا بالمعارك فرحانين واللي حضر واللي شارك فرحانين واللي ساكنين الخنادق فرحانين واللي ماسكين على المبادئ فرحانين اللي ساكنين الخنادق فرحانين واللي ساكنين على المبادئ فرحانين واللي شايلين شغل فكرة فرحانين واللي حاملين هم بكرة فرحانين اللي شايلين شغل فكرة فرحانين واللي حاملين هم بكرة فرحانين واللي كلمتهم أمانة فرحانين واللي معدتهم جعانة فرحانين اللي كلمتهم أمانة فرحانين واللي معدتهم جعانة فرحانين احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع الغموض والمبدع احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع الغموض والمبدعين عد موج البحر ونجوم الليالي عد رمل الارض واكتر من السنين كل ثورة واحنا دايما فرحانين قولوا قولوا فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا واحنا دايما فرحانين ايوه ايوه اللي ماتوا في المعارك واللي حضر واللي شارك اللي ماتوا في المعارك واللي حضر واللي شارك واللي ساكنين الخنادق واللي ماسكين على المبادئ واللي ساكنين الخنادق واللي ماسكين على المبادئ واللي شايلين شغل فكرة واللي حاملين هم بكرة اللي شايلين شغل فكرة واللي حاملين هم بكرة واللي كلمتهم أمانة واللي بعدتهم جعانة اللي كلمتهم أمانة واللي بعدتهم جعانة احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع القبور والمبدعين احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع الوجود والمبدعين ايوه عد رمل الارض ونجوم الليالي عد موج البحر ونجوم السنين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين انا الاديب وانتم ادرى وعاشق النسو الخضرة أنا الأديب وانتم أدرى وعاشقين نسوي القدرة لعمري طبلت في حضرة ولا قلت حاضر للنصاب الله الله يا بلدي ولا كنا أصحاب الله الله يا بلدي ولا كنا أصحاب خاين ولا حد يجيره زي الكلاب يلقى مصيره خاين ولا حد يجيره زي الكلاب يلقى مصيره قتيل وفايت من غيره ماشيين وفي نفس السرداب الله الله يا بلدي مخبر على الباب الله الله يا بلدي مخبر على الباب خاين ولا حد يجيبه زي الكلاب يلقى مصيره خاين ولا حد يجيره زي الكلاب يلقى مصيره قتيل وفايت لنا غيره ماشيين وفي نفس السرداب الله الله يا بلدي مخبر على الباب الله الله يا بلدي مخبر على الباب سلام مرضع للجرانين فرش صور تحت العناوين سلام مرضع للجرانين فرش صور تحت العناوين سينا اللي راجع عريسها عنين واغلب المعازم عزاب الله الله يا بلدي والكل كلاب الله الله يا بلدي والكل كلاب سلام مرضع للجرانين فرش الزوار تحت العناوين سلام مرضع للجرانين فرش الزوار تحت العناوين سينا اللي راجع عريس عنين واغلب المعازم عزاب الله الله يا بلدي والكل كلاب الله الله يا بلدي والكل كلاب ادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش ادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش الامر جيش ما يروحهاش حطوا لها قفل ورزه وباب الله الله يا بلدي والارض خراب الله الله يا بلدي والارض خراب هادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش هادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش بالامر جيش ما يروحهاش حطوا لها قفل ورزه وباب الله الله يا بلدي والارض خراب الله الله يا بلدي والارض خراب مشوا الجيوش مشيت وزه ترقص وعقبه ليوم غزه مشوا الجيوش مشيت وزه ترقص مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص وعقبة يوم غزة يشربوا وهيجيبوا المزة من أورشليم فستق وكباب الله الله يا بلدي ويا هشام الله الله يا بلدي ويا هشام مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص وعقبة يوم غزة مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص وعقبة يوم غزة يشربوا وهيجيبوا المزة من أورشليم فستق وكباب الله الله يا بلدي والعيش أهباب الله الله يا بلدي صوت الكذاب محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع علشان ما يلحق نفسه يبيع احلامنا يا حلاوة الاحزاب الله الله يا بلدي شوفوا الكذاب الله الله يا بلدي محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع علشان ما يلحق نفسه يبيع احلامنا يا حلاوة الاحزاب الله الله يا شوفوا شوفوا شوفوا الكذاب الله الله يا بلدي شوفوا الكذاب اصل الحكاية ان ده هي مفتوحة وبتدفع دية قصدي الحكاية ان ده هي مذبوحة وبتدفع دية يا مصر هتعيشي مطية إذ يحكوا بك دبورة وكابة الله الله يا بلد الجن سن الأنياب الله الله يا بلد الجن الأنياب أصل الحكاية إن بهية مدفوحة وبتدفع دية أصل الحكاية إن بهية مدفوعة وبتدفع دية يا مصر هتعيشي مطية إذ يحكم الجبورة وكابة الله الله يا بلد سن الأنياب الله الله يا بلد الجن الأنياب دمع الحمام في الدوح دمع البنات في السال والورد مع المجروح مشاكل البواب دمع البنات في السال والورد مجروح مشاكد البواب آل الحمام يا ريت وعيني علي الناس آل الحمام يا ريت وعيني علي الناس بيشتري الفيروس غدا مع الدلال بيشتري الفيروز غدا مع الدلال من فين يا شاب النسب وبنت مين في الناس ومين في ناديك حسب وعطاك للنخاس آه من فين يا شاب النسب وبنت مين في الناس ومين في ناديك حسب وعطاك للنخاس بحرين عيونك أسى زين قلوب الناس آه يا عيني بحرين عيونك أسى زين قلوب الناس من فين يا شاب النسب في النسب وبنت مين في الناس قالت بلهجة عرب هزة بقلب العرب قالت بلهجة عرب هزة بقلب العرب غزة وأهلي عرب خالص وبنت حلال غزة وأهلي عرب خالص وبنت حلال الحمام في الدور دمع البنات
المجروح المجروح
بشدة البواب الحمام في الدوق دمع البنات سجاد والورد مال مجروح بشدة البواب
ألاقونا بنت العرب بنبيع ومين قال كام مين قال كام مين قال كام سنيورة شبه القمر مصنوعة من الأحلام ألاقونا بنت العرب بنبيع ومين قال كام سنيورة شبه القمر مصنوعة من الأحلام يا حلال على المبتدل وعلى الغلاب حرام يا حلال على المبتدل وعلى الغلاب حرام ألغون بنت العرب تبيع من الكام الكام من الكام غنيور في القمر مصنوع من الأحلام من الكام من الكام ألغون بنت العرب تبيع من الكام من الكام من الكام غنيور في القمر مصنوع من الأحلام من الكام من الكام يا حلال على المبتدل وعلى الغلاب حرام يا حلال على المبتدل وعلى الغلاب حرام ده الجرس بالعدد واحد ومين الكاف يا حلال على المقتدر وعلى الغلاب حرام ده الجرس بالعدد واحد ومين الكاف البنت من بتاعها ضحكت ومن قلبها البنت من بيتها ضحكت ومن قلبها عشقت ومن وجدها سمع الوجود زلزال لا يعني من سنة لم ولا البيعين لو إنه هذا جبر للأهل بالملايين لا يعني من سنة لم ولا البيعين إن فازا جبر الأهل بالملايين أبويا مال الحرم في بن الحسين ومصر فيها الهوى والعزوة بالشرقين أبويا بني الحرم من الدين ومصر فيها الهوى الهوى والعزوة والعزوة بالشرقين أبويا بني الحرم أمي من الهدين ومصر فيها الهوى والعزوة بالشرقين أبويا بني الحرم ومصر فيها الهوى والعزوة بالشرقين
حلفت بالمرحمة والدم والملحمة حلفت بالمرحمة والدم والملحمة حلفت بالمرحمة والدم والملحمة حلفت بالمرحمة والدم والملحمة والفارس اللي حمى ممشي ورا الأندال ممشي ورا الأندال ممشي ورا الأندال
كل ليل له فجر إلا ليله هو فيه ما بين الاتنين خصومة وطار وهو كل ليل له فجر إلا ليله هو فيه ما بين الاتنين خصومة وطار وهو يا غريب الدار مسيرك تنهي ليلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو كل ليل له فجر الا ليله هو فيما بين خصومه وطاره اه كل ليل له فجر الا ليله هو فينا بالاتنين خصومة وطار يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهي ليلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو مهما طال ليلك حيطلع صبح تاني والندى حيبل رصفان المواني مهما طال ليلك حيطلع صبح تاني والندى حيبل رصفان المواني والطيور تهزج مواويلك أغاني الطيور تنزج مواويلك أغاني غنوتين للبلبلين والإنغين وكل ليل له فجر إلا ليل هو فيما بين الاتنين خصوص آه كل ليل له فجر إلا ليل هو فيما بين الاتنين خصومة وطاره يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهي ليلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو في بريد البرج قوم اكتب في ظله شعر للشعب اللي طول عمرك تدله في بريد البرج قوم اكتب في ظله شعر للشعب اللي طول عمرك تجله اللي زل غداه وما قدرت تذله دست غاه وذاه وعاش استنى هو كل ليل قلوبك إلا ليل وقبل ما بين الاتنين خصوم أو طار وكل ليل له فجر إلا ليل هو في ما بين الاتنين خصومة يا يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهديلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو الحديد والنار ما يطنوش الرجولة يعمل ايه البغي للنفس المهولة الحديد والنار ما يطنوش الرجولة يعمل ايه البغي للنفس المهولة يلي شعرك يتمسك فدوي وبطولة يلي شعرك يتمسك فدوي وبطولة الميدان واحد وبرا زي جوا كل مين له بجري مين هو فينا بالاتنين خصوم او طاروا وكل ليل له فجر إلا ليل هو فينا بالاتنين خصوم او طار يا يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهدينك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو بكرة ترجع تاني للأرض الحبيبة نطفي نار الوحدة والغربة الكئيبة بكرة ترجع تاني تاني للأرض الحبيبة نطفي نار الوحدة والغربة الكئيبة مهما شفت ومر بيك أوقات عظيمة مهما شفت تمر بيك اوقات عظيمة برضو عزمك زي ما هو هو هو كل ليل له بجري لا ليل هو في ما بين الاتنين خصومة وطار هو في ليل له بجري لا ليل هو بل الدين خصوم اوطار يا يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهدينك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو بكرة تيجي تلتقي فلاح بلدنا ومصيره صوت ضميره صوت بلادنا بكرة تيجي تلتقي فلاح بلدنا مصيره صوت ضميره صوت بلادنا بكرة ورد الأرض يملأ بين ولادنا بكرة ورد الأرض يملأ بين ولادنا يبقى ظهر القطن غنوة وزاد وكسوة كل ليل يبقى إلا ليل آه كل ليل فجر الليل ليل هو في بريد من خصوم وضطر يا غريب الدار مسيرك تنهديرك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو ابن مصر إرادته ما تهنش الخواجة خب ضال وجوه ومرسي وذل حاجة ابن مصر إرادته ما تهنش الخواجة حاجة حبي طال وضوء وبص وزوري حاجة واللي يملك روحه يملك كل حاجة واللي يملك روحه يملك كل حاجة قلبي مالي الطمع من ضعف هو كل يوم ليلة ليل هو فيما بالليل الخصومة وضعف هو كل ليل هو فيما بالليل خصومة وضعف يا يا يا يا غريب الطاب سيرك تنهريرك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو انت ثورة شعب ما تخمدش نارها انت نهضة امة مفروض انتصارها انت ثورة شعب ما تخمدش نارها انت نهضة امة مفروض انتصارها مهما طال يوم انتظارك وانتظارها ده مهما طال يوم انتظارك وانتظارها جاي لقلبك يوم هياخدو حضن حوا كل ليل له فجر ليل هو قيمة بالليل خصومة وطاه هو كل ليل له فجر ليل ليل هو قيمة بالليل خصومة وطاه يا يا يا يا بريد الدار مسيرك تنهديرك مستحيل تقدر تحوش الفجر يروح نجمع يا حبة ونورولي بمشي دين من امشي عين وبين دهولي ايده شمع يا حبة ونورولي بمشي دين من امشي عين وبين دهولي ايده ايده شمعها حبة ونور مشيتين من رمشيين وبالدهون إنهينا سكين ملامة إنهينا سكين ندامة إنهينا سكين ملامة إنهينا سكين ندامة سكتين يا الله السلامة أمشي فين يا ناس قولولي جيلوا شمعوا نوروا رمشتين من رمش جارح وعيون السحر طارح رمشتين من رمش جارح وعيون السحر طارح زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة هادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة بالأمان هناك في شكة طلع فوق الشط دوكة الأمان هناك في شكة طلع فوق فوق الشط دكة همشتين من رمش جارح قولون السحر طارح رمشتين من رمش جارح قولون السحر طارح زادوا نبض القلب حتى بالأمان في المحبة زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة بالأمان هناك بشوكة طلع فوق فوق الشط دوكة بالأمان هناك بشوكة طلع فوق الشط دوكة بتلاقيني وتناديني بتلاقيني بتناديني من بعيد وتقول أديني قلبي ودي عايز أعدي قلبي ودي عايز أعدي والظنون بتقول لي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يا الله السلامة أنا أنا أمشي فين يا ناس قولولي إيه لو شمعوا ليلوا شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوا لي ليلوا شمعة يا صبايا ايدوا ايدوا ايدوا شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوا لي بحري بيني وبين هوايا موجه يشبه موج نزولي بحري بيني وبين هوايا موجه يشبه موج نزولي آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه العيد شفع يا قضايا نوروا لي وطمنوا لي بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظلولي بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظلولي كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة ايده شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج وعيش من إيده شمعة صبايا نوروني وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج وعيش من كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة عد موج البحر قال لي شفت حالي وقول لي خلي الدموم البحر يلي شفت حالي واللي غلي قلبي ودي عايز اعدي قلبي ودي عايز اعدي والظلوم بتقولي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يلا السلامة أمشي فين يا سروري إيده شمعة ونوري مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال آه مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال وكان البال يلومنا مال يا قلبي العيش بينا مال يا قلبي قال يا قلبي العيش بينا ماله خالي الجالي لبنا ماله قال شوق يجينا في الليالي اللي دمنا ماله قال الشوق يجينا في الليالي اللي دمنا بين سنة وبين صباحنا نصحى والناس معتدين مولودين بالجرح احنا والدواعي المولودين بين سنة وبين صباحنا نصحى نصحى والناس معتدين وصل الذي دوري مولودين بالجرح احنا والدواري المولودين قصاص الذي دوري سنة ومن صباحنا نصحى والناس معتدين مولودين بالجرح احنا والدوار الموجودين اهدى كله يا قلبي اهدى شوف طريق العقل واهدى اهدى كله يا قلبي اهدى شوف طريق العقل واهدى اهدى اهدى اهدى اهدى ان هنا ذك من ملامة ان هنا